مهد الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكينا فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله سبحانه وتعالى أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلبي وقلوبكم وأن يهدي قلبي وقلوبكم وأن ينعم علينا بنعمة خشوع القلب وأن يرزقنا وإياكم طمأنينة القلب آمين إخوتي ما زلنا في المدارج مدارج السالكين وفي باب العزم منه والعزم هو تحقيق القصد طوعا أو كرها تحقيق القصد طوعا او كرها وهو على ثلاث درجات الدرجة الاولى منه اباء القلب ان يخالف العلم ان يأبى القلب ان يطاوع العبد فيما يخالف فيه رضا الرب العلم الذي يقول هذا حلال وهذا حرام إذا أراد العبد أن أن يفعل شيئا حراما أو مكروها أو غير مباح في الشرع فإنه إذا كان قلبه سليما يأبى قلبه عليه. إباء القلب أن يخالف العلم، كيف يحصل هذا؟ أن يتعلم القلب الإباء أن يكون قلبا أبيا يأبى أن يخالف العلم بشيم برق المراقبة شيم التقاط تلمح برق المراقبة أن, يت... أن يظل القلب بصفة دائمة يتلمح مراقبة الله عز وجل للعبد والعبد يراقب ربه جل جلاله بدأنا نتكلم عن المراقبة وقلنا أن المراقبة على ثلاث درجات الدرجة الأولى مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام بين تعظيم مذهل ومداناة حاملة وسرور باعث قبل ما ندخل في قضية المراقبة دخلنا في قضية اللو المرة اللي فاتت وما كملناش اللو وقلنا ان او اللي وصلنا لقضية اللو ان من المراقبة ان تراقب الخواطر ولا تعيش احلام اليقظة بل تكون متيقظا دائما واقعيا تتعامل مع الواقع بواقعية دعك من الاحلام والاوهام وتعامل مع الواقع بواقعية خليك واقعي تماما بلاش تقعد تحلم وتغرك الأحلام والأوهام وإياك ولو إياك ولو ذكرنا في في في قضية اللو فين يا ابني الورق بتاع اللو اه اهو ذكرنا في ذلك قول النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز هي دي بقى اللي احنا قلنا ايه بلاش احلام اليقظه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك خليك واقعي احرص على ما ينفعك اعمل اللي ينفعك خليك حريص عليه واعمله ما تسيبوش مش قادر استعن بالله مش هينفع لا تعجز يبقى وصيه النبي ثالث صلى, صلي عليه صلى الله عليه وسلم ثلاث حاجات احرص على ما ينفعك اثنين استعن بالله ثلاثه لا تعجز طب لو فشلت فإن أصابك شيء فلا تقل لو كف عن اللولوة بطل قولة لو لو لو عملت كده ما كانش حصل كده لو كنت رحت المكان الفلاني ما كانش جرى كده لو لو بطل لو كف عن اللولوة فإن أصابك شيء ده النهي عن لو في هذا الموضع بقى إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان قلت كتير إن بعض الناس ناسي مش واخد باله إن في معانا حاجة اسمها شيطان الشيطان مشغول بيك خلي بالك وحريص انه يشغلك بيه ما تنساش ان في شيطان قاعد يوسوس وس وس وس وس وس في ودانك قاعد يوسوس لك بصفه دائمه عشان تنشغل بيه وتسمع كلامه ما تنشغلش لا تنشغل بالشيطان والشيطان هو اللي يفتح عليك باب لو يقول لك شفت بقى مش قلت لك من الاول لو كنت انت اديته قلمين ما كانش عامل معاك كده تاني مش قلت لك لو كنتش انت خرجت للصلاه بقى في المطر وصليت في البيت زي ما كل الناس بتصلي ما كنتش وقعت الوقعه دي لو لو ما تفتحش باب لو لكن لو في اعمال الخير تجوز احيانا حديث ابي كبشه الانماري حديث خطير جدا ما ينفعش اقوله لك غير ما تصلي على النبي ثلاثة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صل يا محمد يا سعيد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وليد المبتسم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديث أبي كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا سبحان الملك سيدنا النبي بيقول لك احفظ الكلام اللي اقول لك عليه احفظ الحديث ده ثلاثة أقسم عليهن سيدنا النبي هيحلف احنا مصدقين اصلا صح ولا لا احنا مصدقين بس النبي هيحلف أقسم عليهن واحد ثلاثة أقسم عليهن واحد ما نقص مال من صدقه لسه بنقول لعم الحاج محمد عبد النبي عبد رب النبي هات لنا ب- بوكت شاي صدقه تصدق علينا يا اخي إيه هو في جيبه كل اللي يملكه النهارده 20 جنيه يروح يجيب لنا بتاع ده ب 10 12 جنيه تاكد ان ال 20 جنيه ما نقصتش كنت هتروح تصلح بيها عجله العربيه وانت مروح بس ربنا عافاك والدنيا ماشيه والمسمار في العجله وزي الفل مفيش اي حاجه ولا اي حاجه ولا هوت حتى هو كده اصل المقادير كلها بايد ربنا لما سيدنا النبي يحلف ما نقص مال من صدقه فانا اؤمن انه ما نقص مال من صدقه ان انا اذا تصدقت فلوسي ما نقصتش هم ال 20 اللي في جيبي انا على يقين انهم 20 قلت لكم قبل كده قصه ابو عثمان النهدي آه، كان يأخذ خراجه من بيت المال عشرة دنانير في الشهر مش فاكر ولا 15 دينار كان يتصدق بخمسة دنانير قبل ما يوصل البيت يوصل البيت يلاقيهم عشرة زي ما هم فقال لابن أخوه يا ابن أخي لما لا تصنع كما أصنع قال وما تصنع قال أتصدق بنصف خراجي فإذا بلغت بيتي وجدته كما هو لم ينقص قال إن ضمنت لي ألا ينقص فعلت قال يا بني أنا لا أشترط على ربي يعني اوعى حد يقول طيب أما نشوف يا عم الشيخ أنا هتصدق بنص المرتب وج- لا لا لا لا لا لا لا لا لا الله لا يجرب الله لا يشترط عليه الله قد يبتلي ويختبر جل جلاله انت عبده وفي ملكه فلذلك بنقول ايه تصدق وانت على يقين ده الرسول حلف انها ما نقصتش يبقى ما تنقصش ان شاء الله ما نقص مال من صدقه ولا ظلم عبد مظلمه فصبر عليها الا زاده الله عزا انسان ظلم وصبر لله انا اقدر ان اخذ حقي من اللي ظلمني اقدر اظلمه زي ما ظلمني اذيه زي ما اذاني آه، اجيب حقي من عينيه بس انا هسيبه لله يزداد بها عزا يا جماعه انا مش عايز اقول لكم مش عايز اقولها دي ان الكلام ده مجرب مجرب في حياتنا الواقعيه انه ما نقص ماله من صدق ما نقصش تاكد من هذا بالعكس ده انا اوقن وانا اشهد لله جل جلاله ان زاد زاد الراجل اللي ضاع منه 80 ألف جنيه في الحلقة اللي فاتت ها مش أول مرة تضيع منه الفلوس ضاعت كذا مرة الناس تاكلها وربنا يكرمه ومش يديله اللي ضاع لا أزيد منه ليه هي دي ما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا هتزداد عزة وتزداد مكانة يقول لك لا ده احنا في زمن وحش يا عم الشيخ ما تقولش للناس كده لان النهارده اللي اللي بيظلمك وتسكت له هيظلمك تاني وتالت ويظلم الناس كلها لازم احبسه انا بدعو كل من ظلم واوذي انه يسامح سامح فين سامح كان معانا واحد اسمه سامح سمان يا رب سامح سامح سامح آه انا قلت اكتر من واحد من اللي مدينين ناس وعايز يسجنه تسجنه ليه هتستفيد ايه من سجنه ما تسيبه بتطرده ليه يقول لك لا لا لا لا ما تسيبوش لازم اسجنه لازم اذله النفسيه دي نفسيه غلط مش هي دي نفسيه المسلمين قصه مشهوره ان رجلا كان يداين الناس بيبيع بالتقسيط مثلا فكان يرسل عامله فيقول ان من آه من من لا يملك اعفو عنه تجاوز قال تجاوز عمن لم يملك عمن لا يعطي عمن لا يستطيع قال له تجاوز عمن لا يستطيع راح يطلب اول الشهر هات قال له والله الشهر ده انا مزنوق ومعيش قال له خلاص توكل على الله فلما مات قال الله له ماذا كنت تفعل في الدنيا قال كنت أتجاوز عن المعسر فقال الله له نحن أحق بالتجاوز منك أدخله الجنة تجاوز عن المعسر النهاردة الناس معسرين يا جماعة النهاردة الأوضاع في, في مصر وفي غيرها من الدول العربية الأوضاع صعبة شوية الحياة بقت مشكلة آه، النهارده آه، كنت بعمل مصلحة كده فقلت الله يكون في عون الغلابة طب الغلابة ب- ب- بيدفعوا ازاي ويتحملوا آه، آه، طا- طاق طاقتهم ازاي الله ال- اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم اللهم فرج كروبات المسلمين اللهم اني اسالك ان تغدق برحمتك على فقراء المسلمين يا حي يا قيوم اللهم كن في عونهم يا حي يا قيوم امين قلت امال الفقير يعمل ايه الفقير يجيب منين فلذلك بنقول لكل من له ديون عند الناس تجاوز ارحم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من أنظر معسرا رحت لواحد معسر وعليه فلوس ادفع اللي عليك قال والله اليومين دول بمر بضائقة اصبر عليه شوي اصبر عليه دي أنظرة اصبر عليه شهر شهرين سنة سنتين أو وضع عنه مش قادر تدفع خلاص أنا مسامحك اللي عندك ده صدقة مني عليك يعني أسيب الناس ياكلوا فلوسي يا عم سيبهم ياكل فلوسك ويوم القيامة إن شاء الله هتنتفع بهذا كله ما نقص مال من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا خلي بالك من اللي جاية ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر لأنك أنت كنت هتقول لي مباشرة آه، ك- إن- أنت ما تعرفش الناس في زماننا الناس وحشة ما احنا هنقول لهم اهو اللي ياكل اموال الناس ما بيفلحش اوعى تفكر ان احنا بنقول له يسامحك ويسيب لك انت معاك ومش هتدفع مش هينفعوك اوعى تفكر ان انت لما ظلمت حد وكلت ماله وهو صبر زاده الله عزا وهيزيدك ايه ذلا وضاعة وضياعا ومش هتنفعك الفلوس اللي انت كلته واللي انت نهبته واللي انت اذيت وخدته بغير حق هتصرفه على ادويه وعلى الدكاتره دور تحت باطك دلوقتي تلاقي حته ورم كده تدوخك وتاخد كل اللي معاك وربنا يسلط عليك اللي ينصب وياخد الفلوس دي منك برضه ولن تنتفع بيها اصل ده ان ربك لبالمرصاد اوعى تفرح انك انت كلت اموال الناس بالباطل اوعى تفرح انك انت كذبت على الناس والناس آه، تساهلت معاك وصبروا ربنا هيزيد اللي ظلم عزا ويزيدك ذلا هيزيد اللي اوذي هيزيده رفعه ويخلف عليه في ماله ويزيدك انت نكد وفقر وقد رأينا واقع وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر إلا فتح الله عليه باب فقر واحنا عشان كده نصيحة للمسلمين أن من أصول الإسلام العظيمة لا تسأل الناس شيئا قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ما تطلبش من حد حاجة ولا تاخد من حد حاجة ولا ترضى من حد حاجة خليك مع الله وربنا هيعزك ويغنيك ما فتح عبد على نفسه باب مسألة اللي بيطلب مساعدة وبقت النهاردة آه يعني كتير قوي كل الناس بتطلب مساعدة كتير قوي زيادة عن اللزوم لدرجة أن جعلت مثل الجمعيات أو ال- الأشخاص اللي بيساعدوا الناس بقى يتشكك بقى ويدور ورا ده ويبحث ورا ده من كتر النصب والاحتيال سبحان الله العظيم فالشاهد إيه من صور أن فتح على نفسه باب مسألة الشراء بالتخصيص والتوسع في الأمر ده فتحت على نفسك باب مسألة فتح عليه باب فقر امشي على قدك واجعل مبدأ من مبادئ حياتك لا تستلف ولا تعمل جمعية ولا تشتري بالتقسيط على قد ربنا رزقك قرش اصرف قرش إن الله أدب عبده المؤمن أدبا حسنا إذا وسع عليه وسع وإذا قدر عليه قدر ممشي بيتي كده معايا عشرة أصرف عشرة معايا ألف أصرف ألف ما معيش ما معيش أصبر هي دي تعيش حياتك كده تعيش مكرم وتعيش راضي ربنا عنك لأن يا جماعة أخطر شيء في الدنيا الدين الدين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اوعى الديون لأن المدين لن لن يدخل الجنة إلا لن يدخل الجنة وعليه دين الحديث المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على رجل عليه دين لما يجي له ميت إذا أتي بميت سأل أعليه دين فإن قيل نعم قال صلوا على صاحبكم فجيء مرة برجل فقال أعليه دين فقال رجل نعم يا رسول الله لي عليه ديناران فقال أحد الصحابة صل عليه يا رسول الله وديناراه علي فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتي من الغد فقال ما فعل دينارا تاني يوم جه الصحابي اللي اللي قال عليا الاثنين دول الرسول سأله عملت ايه في الدينارين اللي على الميت فقال يا رسول الله وهل كان ذلك إلا بالأمس فل- فلما كان من اليوم الثالث أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد أديت الدينارين عن الرجل فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته الآن بردت عليه جلدته ده كان بيتعذب رغم ان هو آه، الراجل التاني قال خلاص عليا بس كان بيتعذب كان متولع فيه نار لحد ما تسدد اللي عليه فإياك والدين وان فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر اللي هو مش راضي بعيشته ومتطلع عمال يجيب من هنا بالتقسيط ويستلف من هنا ويجيب آه، آه، بالتقسيط ويبيع كاش عشان يفك نفسه في الآخر كل ده بيزيده نكد وهم وفقر يزيده فقر راجل فقر والعياذ بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثكم حديثا فاحفظوه احفظوا بقى الكلام اللي جاي قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعل ويعلم لله فيه حقا فهذا بافضل المنازل احفظوا كلام سيدنا النبي قد امركم ان تحفظوه واحدثكم حديثا فاحفظوه شوف حق المال الثلاث حاجات اللي سيدنا النبي قال عليها هقول تاني صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الدنيا لاربعه نفر احفظ يا عم محمد احفظ انما الدنيا لاربعه نفر عبد رزقه الله مالا وعلما اللهم انا نسالك ان ترزقنا من خيراتك وبركاتك ورحماتك وعافيتك انت ارحم الراحمين امين فهو نمره واحد يتقي فيه ربه اثنين ويصل فيه رحمه ثلاثه ويعلم لله فيه حقا يتقي الله في المال وهي دي القضيه احيانا النساء في البيت يقولوا لك ايه اعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وهات وهات وهات وهات ايه يا جماعه في ايه مش انت معاك ما تصرف امال فين بقى يتقي فيه ربه عايزين نتقي الله في الفلوس دي نتقي الله فيها مش معاك هات جزمه ب 1000 جنيه ليه ليه ام 12 جنيه مالها حلوه قوي زي الفل وتمشي وتقضي الغرض ما عادش برضه مصممين انه ما عادش انا زمان كنت بقول انا مش هلبس جزمه اكتر من 12 جنيه بس يبدو ان فعلا الاخوه الصادقين اللي في الاستوديو معايا ربنا يكرمهم انه ما عادش ما عادش في حاجه ب 12 جنيه النهارده يعني نقول ب 22 طيب طب 32 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اقصد ايه ان ربنا يمشي بيه الحال ما بقولكش قدر ولا قتر ولا امسك لكن برضو ان المسرفين كانوا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين ربنا قال كده ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ها؟ ولا تبسطها كل البسط قال ايه والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما مش معنى ان انا معايا ابحتر يعني على في في, في الدنيا وال والمباحات والشهوات او كلما اشتهيتم اشتريتم ده في ضابط من الشرع هنا اسمه التقوى قال فهو يتقي فيه ربه لذلك كان دأب السلف ان يحذروا من ان تعرف المرأة مالك ده ده دأبهم وده آه اخذوه وارجع للتفسير من قول الله جل جلاله ولا تؤتوا السفهاء اموالكم اكثر اهل التفسير على ان معنى السفهاء هنا النساء ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما الشاهد يبقى حق المال ثلاثة يتقي فيه ربه اثنين يصل فيه رحمه للارحام حق في هذا المال وآت ذا القربى إيه؟ حقه حقه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ويصل فيه رحمة ثلاثة ويعلم لله فيه حقا يؤدي حق الله الزكاة زكاة المال ربع العشر والصدقة حق ربنا في المال فهذا بأفضل المنازل وعبد وعبد إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل ده نمرة واحد البريمو في أعلى المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو هو ده الشاهد من الحديث النهارده ان احنا نقول يجوز لو هنا فين فهو صادق النية يجوز انك تقول لو نية بصدق النية فهو صادق النية يقول لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء يبقى اللي بيقول والله لو ربنا أكرمني ورزقني فلوس لابني جامع زي اللي الراجل ده بناه لو ربنا أكرمني ووسع عليا لكنت أكفل أيتام زي الراجل ده معامل كفل أيتام وفاتح بيوت لو ربنا أكرمني والله كنت طبعت مليون مصحف لل... لل... لل... للناس اللي ما عندهمش مصاحف دول والمصحف النهارده بقى ب 10 جنيه وبيقولوا المصحف السعودي بقى ب 40 جنيه عشان ايه يعني والله لو في ايدي كنت وزعت المصاحف دي مجانا ليل ونهار ربنا يعطيني لو صادق النية فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان هذا بعمله وهذا بنيته فهما في الأجر سواء يبقى ده نمرة واحد برضه رغم انه ما عملش حاجة بس نوى نية صالحة وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا ما بيتقيش الله في المال بقى عمال يبذر ويبحتر ويرمي شمي- يمين وشمال ويلعب بالفلوس لعب مقضيها ولم يصل رحمه ومحدش طايل منه حاجه كله على شهواته وهواه ونفسه ولا يعلم لله فيه حقا ودي مشكلة أنا مش عايز أتكلم الآن عن الزكاة إن بعض الناس ما يعرفش فلوسه قد إيه ولا يطلع زكاة عنها لا- لا لا صيف ولا شتاء الكلام ده غلط يتصدق وخلاص لا لا لا لازم تعرف يعلم حق الله فيه لازم تعرف راس مالك كام يعني عندك فلوس كام عندك 2000 شايلهم 3 5 10 12 وتطلع زكاتهم لازم تعرف عندك فلوس قد ايه وتطلع زكاتها النصاب النصاب النهارده 600 جنيه عندك 600 جنيه متشالين مركونين في البيت عدت عليهم سنه طلع نصابهم طلع زكاتهم 15 جنيه يبقى كده زكيت عمالي عندك 10000 جنيه شايلهم عشان جواز البنت شايلهم عشان تحج شايلهم عشان تعمل بيهم عمره في رمضان الجاي 10000 جنيه عدت عليهم سنه طلع عليهم 250 جنيه 25 في الألف كل 1000 جنيه عليهم 25 جنيه زكاة زكاة مال 25 جنيه هيعملوا ايه في الألف ما حق ربنا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما ده جاهل بقى ومحلتوش حاجة لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان جاهل بقى شايف واحد عمال يبحتر في الحرام وهو ما عندوش علم فيقول لك اه والله انا بس نفسي ربنا بس لو ربنا اداني فلوس انا هكسر الدنيا أه، هولع فيها ف فهو باخبث المنازل هذا بعمله وهذا بنيته ف- ف- فوزرهما سواء نعوذ بالله من وترى هنا أن آه، ترى هنا أن الجهل هو سبب المشكلة الجهل بإذن الله تعالى أنا كنت قلت يا حاج عمرو اكتبوا لنا الحتة ديك لأن كنت قلت قبل كده في قضايا كبرى في الإسلام لازم لما نعالجها نعالجها على انها قضايا كبرى القرآن عالجها بتوسع والسنة واحوال السلف زي قضية المال نظرة الاسلام الى المال وحكم الاسلام في المال دي قضية كبرى موضوع المال موضوع النساء اكتب المواضيع دي محتاجة فعلا يتعمل فيها معالجة بمعنى ان احنا نعمل برنامج مخصوص 30 حلقة الحلقة نص ساعة ولا ساعة نتكلم ونستضيف حد من اهل الاقتصاد ونستضيف حد من اهل العلم ونتكلم في قضية المال عشان نفهم الفريق الفقير ان حرمانه من المال ده شرف له مش اهانه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا محتاجين كده محتاجين نظرة الإسلام إلى المال ايه موقف الاسلام من المال الاحب ان يكون غني ولا فقير محتاجين نظرة الاسلام الى المال اللي عنده مال الاحسن ان هو يطلع بيه عمرات وحج و- وطاعات ومساجد ولا يجوز ده وي... ويجهز دي ويعمل ده ويسوي ده ها، يعمل ايه الافضل فعلا قضية المال قضية كبيرة في الاسلام قضية عقدية في البداية وهي قضية عملية في النهاية وقضية واقعية اجتماعية بينهما قضية النساء و- و- وقضية العلم الشرعي في قضايا كبيرة من قضايا الإسلام العظيمة لابد ان احنا نفرد لها آه، عملا في مستقبل بإذن الله تعالى وان السر هنا في ضياع صاحب المال اللي هو الصنف الثالث والرابع الجهل الجهل بقيمة المال والجهل بحق الله في المال والجهل بإدارة المال آه ننتقل إلى الحديث الثاني اللي معانا وإن كنت آه، سبحان الله كنت مجهز النهاردة إن احنا نتكلم عن ربنا وعن عظمة الله إنه يسير إلى الله بين تعظيم مذهل كنا عايزين نتكلم عن تعظيم الله بس يبدو ان احنا آه، الحلقة كده آه، راحت مننا فان شاء الله باذن الله تعالى تكون السبت الجاي في اه ان شاء الله السبت القادم باذن الله تعالى ان شاء الله وقدر نتكلم عن عظمه الله جل جلاله لان حسن حسان ربنا يهديه ويتوب عليه هيعمل لنا بقى لوحتين ثلاثه فيهم الله كبيره ملو ال- كان بانر كده عليهم بس كلمه الله جل جلاله عشان نتكلم عن ربنا ونعيش اجواء ايمانيه عن الله سبحانه وتعالى. اما الان فمعنا الحديث الاخر اللي قال فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان يقول ابن القيم عليه رحمة الله في هذا تضمن هذا الحديث أصولا عظيمة من أصول الإيمان أحدها أول أصل من أصول الإيمان أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة ويحب حقيقة قلت من نعم الله علينا في دين الإسلام وفي شريعة الإسلام أننا نعرف ربنا من نعم ربنا على عز وجل علينا في دين الإسلام في شريعة الإسلام إن ربنا في القرآن عرفنا بنفسه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة عرفنا بربنا تعرف ربنا كويس جدا وإذا عرفته أحببته من نعم ربنا في الإسلام ان ربك العظيم الجليل الكبير الواسع الغني القادر القاهر القهار الجبار يحب ويحب ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الله قلت من فضل الله علينا في دين الإسلام إن ربنا سمح لي وأذن لي إن أنا أقول له أنا بحبك يا رب إيه انتوا انتوا متخيلين قد ايه سعادة القلب وانشراح الصدر و يعني اقول ايه في ان الانسان مش مكتومة جواه دي آه، احيانا تلاقي لما تقول لحد آه، انا بحبك بص لك كده انت مين انت عشان تحبني لكن عند ربنا الكلمة دي مسموعة وده يحبهم ويحبونه حب عشان كده قلت ان المؤمن اللي بيحب ربنا غني غني بحب ربنا عن حب من سواه ما بيتسولش الحب بقى ما بيقولش لحد حبني ما مش مش مش سعيد مش فقير الى حب الناس وحب البشر وحب ده هو مليء غني بحب ربنا ليه يعني ده اعتقاد اعتقادك ان ربنا يحب ويتحب ان مسموح لك انك تقول انا بحبك يا رب انا بحبك قوي يا رب مسموح لك بدي سبحان الله العظيم وانك تحس ان ربنا سامعك وانك تؤمن ان ربنا بيرد عليك اذا قال العبد يا رب قال الله لبيك عبدي سبحان الله العظيم ربنا بيرد عليك إذا قال العبد في الصلاة الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي إن رب- دي ده معنى يملى حياتك بهجة وسرور ولما تحب ربنا فيصبح حب الله قرة عينك انك تبقى عايش وحاسس ان انت وانت بتحب ربنا يبقى ده قرة عين عندك قمة السعادة وقمة الراحة وقمة الله يا سلام بقى لو آه، لو ربنا يحبك يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا يا سلام لو ربنا احبك يا سلام مش عارف اقولها ازاي لو حسيت ان ربنا بيحبك ومش عايز اسال السؤال اللي كلكم دايما تسالوه وملوش اجابه ازاي اعرف ان ربنا بيحبني مش هنسال السؤال ده ولا هنجاوب عليه يبقى في هذا الحديث اصول عظيمه من اصول الايمان اولها ان الله موصوف بالمحبه يحب ويحب الثاني أن الله جل جلاله يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها برضو جاوبنا على السؤال إزاي ربنا يحبني أهو إزاي أعرف أن ربنا بيحبني إذا كان فيك مقتضى أسمائه وصفاته يعني إيه فهو القوي يحب المؤمن القوي وهو وتر يحب الوتر وهو جميل يحب الجمال عليم يحب العلماء نظيف يحب النظافة مؤمن يحب المؤمنين محسن يحب المحسنين صابر يحب الصابرين شاكر يحب الشاكرين يحب مقتضى أسمائه وصفاته إن ربنا جل جلاله حليم يحب الحلم صبور يحب الصبر عليم يحب العلم والعلماء جل جلاله كريم يحب الكرم ويحب الكرماء وكل واحد مننا اذا بقول كده ان هو قوي يحب القو- المؤمن القوي طب لو واحد ضعيف ما تشوف لك صفة تانية احد اخواننا شبابنا بيقول ايه انا لقيت خيركم من تعلم القرآن وعلمه لا أنا عارف أتعلم القرآن ولا أعلمه فلقيت خيركم خيركم لأهله فأنا قاعد أحسن لزوجتي وولادي خيركم خيركم لأهله وأبويا وأمي وإخواتي أحسن لأهلي أو خيركم من أي ناحية وخلاص بس أبقى خيركم فنفس الشيء برضو يقول كده ابحث أنت تقدر فين تعمل إيه ربنا مكنك بإيه تعملها إزاي لازم كده تبحث لنفسك عن باب من ابواب الخير تسير فيه يبقى الاولى ان الله سبحانه وتعالى موصوف بالمحبه فهو يحب ويحب ثانيا انه يحب مقتضى اسمائه وصفاته هات الاسماء التسعه وتسعين وهات صفات الله عز وجل وشوف مقتضاها فيك إيه فيها فيك ايه منها دايما اقول ربنا بيحبك طب انت فيك ايه يتحب بيحبك على ايه فيك يتحب خلي فيك حاجة يحبك من أجلها ومنها أن محبته سبحانه للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم أكثر من بعض المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير بيحب الضعيف ويحب المؤمن بس بيحب ال... بيحب الضعيف ويحب القوي بس بيحب القوي أكتر يبقى محبة ربنا جل جلاله للمؤمنين تتفاضل ربنا سبحانه وتعالى بيحب ناس حد اكتر من حد عشان كده اللي يكسرك دايما وي... ويخوفك وي... وي... انك تبص يا رب كل الناس دي بتحبك طب انا هروح فين في وسط الناس دي وكتير المغرورين يقول لك انا اكتر واحد بيحب ربنا يا ابني انت شفت حاجه يا ابني انت تعرف حاجه يا ابني ده في ناس بتحب ربنا اقول لكم ايه كنت عايز اقول الاثر ده ضروري آه كنت بقرا في ترجمه محمد بن سيرين فيقول ايه والله ما أطلقت بصري مرة من يوم عقلت حتى أني لأرى في منام المرأة التي لا تحل لي فأغض بصري عنها فبعض العلماء يقول ليتنا في يقظتنا كابن سيرين في منامه وهو نايم لو شاف في المنام ان هو ماشي في شارع وفي واحده يغض بصره هو نايم في المنام اقول ايه بقى شوف الناس اللي بتحب ربنا سجن في اخر عمره في دين فكان بيقول انا اعلم سبب هذا الغم انني عيرت انسانا بالفقر فسجنت بالفقر فكان كان معروف كان عالم كبير مشهور فكان السجان يقول له اذا غربت الشمس اذهب الى بيتك فبت في وسط في وسط اهلك ثم عد في الصباح قبل ان يفتش عليك السجان بيقول له انا ضمنك انت راجل طيب ومعروف روح وتعال الصبح فيقول له لا والله لا اعينك على خيانه امانه ائتمنت عليها قال له ما اعملش كده ابدا اساعدك انك تخون امانه ائتمنت عليها شوف الناس شوف الناس شوف الناس شوف الناس وشوف الناس شوف الناس اللي احنا عايشين في وسطهم النهارده بيعملوا ايه فمحبة الله للمؤمنين تتفاضل ربنا بيحب واحد جدا ويحب واحد تاني جدا جدا ويحب واحد تالت جدا جدا جدا ويحب واحد ويكره جل جلاله سبحانه يمقت برضو الكراهية درجات فترى فقلت لكم القصة دي قبل كده ما بتجيبش إحباط وإنما بتجيب اجتهاد قلت أنا نفسي في الجنة ربنا يكرمني ويبقى بيتي جنب بيت سيدنا النبي كده صلى الله عليه وسلم الحيطة في الحيطة واقعد قدام الباب بقى كده واشوف سيدنا ابو بكر وهو جاي وسيدنا عمر وهو جاي وسيدنا موسى وهو جاي وسيدنا سليمان وهو جاي بيزوروا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قلت لو ان ربنا رتب الامور ان سيدنا النبي الاقرب اليه العشره مبشرين بالجنه طب ادي عشره بعدنا كده عشره طب وبعدين اهل بدر ابا 313 كده بعدنا 313 طب الذين الصحابة الذين مات عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم 114 ألف الله أكبر طيب وبعدين التابعين وأتباع التابعين ده احنا كده بقينا في الطراوة ولكن وما ذلك على الله عزيز ده الكلام ده بنتكلمه النهاردة بمقاييس الدنيا لكن احتمال بمقاييس الجنة يبقى 3 مليون جيران النبي الحيطة في الحيطة والله على كل شيء قدير مش لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا فلعل ربنا سبحانه وتعالى يكرم ويرزقنا جيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة منها أن محبته للمؤمنين تتفاضل فبعضهم يحب بعضهم أكثر من بعض ومنها دي الفايدة رقم أربعة في الحديث أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده سعادة الإنسان وكل الناس النهاردة بتدور على السعادة وكيف يكون سعيدا وكيف يعيش سعيدا وماذا يفعل ليسعد في زمن كثر فيه الحزن والنكد والهم والألم و و و اللهم أسعد قلوبنا بحبك ورضاك يا رب سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده قال الإمام الشافعي يا يونس والله إني أنصحك لله ليس إلى رضا الناس سبيل فانظر ما ينفعك فافعله قال له انت هتراعي الناس تقول بلاش نعمل دي احسن الناس يقولوا علينا كذا واحسن نع- ونعمل دي احسن الناس يقولوا علينا ايه ونبقى في- سيبك من الناس الغي الناس من حسابك لا تراعي نظر الناس انظر الى ما ينفعك في معاشك ومعادك فاحرص عليه والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصا محمودا إذا ربنا أكرمك وكان حرصك على اللي بينفعك يبقى حرص محمود وكماله كله في مجموع هذين الأمرين أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينفعه في آخرته هم حاجتين انك تبقى حريص بذل الجهد واستفراغ الوسع على اللي ينفعك في الاخره فان حرص على ما لا ينفعه او فعل ما ينفعه من غير حرص فانه يفوته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك فالخير كله في الحرص على ما ينفع ولما كان حرص الانسان وفعله انما هو بمعونه الله ومشيئته وتوفيقه امره ان يستعين بالله ليجتمع له مقام اياك نعبد واياك نستعين فان حرصه على ما ينفعه عباده احنا قلنا كده اذا كان ايه اذا كان حرصه على ما ينفعه في الاخره عباده طاعه قربه بالعكس ده الاخلاص اذا كان الحرص على ما ينفع في الاخره عباده ولا يتم الا بمعونه الله فامره ان يعبده وان يستعين به قال سبحانه فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه اياك نعبد واياك نستعين فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز استعن بالله ولا تعجز فهذا ارشاد له قبل وقوع المقدور الى ما هو من اعظم اسباب حصول الخير احنا بنقول دلوقتي الدعاء ينفع فيما نزل ولا فيما لم ينزل يعني واحد يقول يا رب اعوذ بك من المرض ولا لم يمرض يقول يا رب اشفيني الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل طب ازاي مش هو كل شيء مكتوب اذا كان مكتوب له انه يمرض هيمرض سواء دعا ولا ما دعاش لا لا لا مش كده افهمها صح بقى ان الانسان ربنا سبحانه وتعالى قد يكون جل جلاله كتب ان فلانا سيم ان فلانا كتب عليه المرض وسيدعو فسيرفع عنه المرض ولا يمرض وفلان كتب عليه المرض ولم يدعو فينزل عليه المرض ويمرض ويدعو فيشفى وفلان كتب عليه ان يمرض فسيمرض ولن يدعو فسيموت كله مكتوب لذلك قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ان الدعاء والبلاء يعتلجان الدعاء طالع والبلاء نازل يلتقيان يعتلجان يفضلوا يحاربوا بعض إلى يوم القيامة فيمنع الدعاء نزول البلاء اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ادفع عنا البلاء اللهم نجينا من البلاء اللهم عافنا من البلاء اللهم احفظنا من البلاء اللهم اصرف عنا البلاء اللهم إنا نسألك أن تعافينا من البلاء آمين فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصول الخير وهو الحرص على الخير مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه ومردها إليه استعن بالله قل يا رب ادفع عني يا رب أعني يا رب استرني يا رب الطب بي يا رب ساعدني يا رب يسر لي يا رب يسرني فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان واحد آه ما دعاش فأصابه البلاء عنده حاجتين عجز وهو مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى لو ولا فائدة من اللولوة ها هنا يعني واحد خرج إلى الصلاة في المطر فزلق ورجله اتكسرت مثلا أو خد برد خد نزلة برد لو ما كنتش خرجت في اليوم ده أنت خرجت وابتليت خلاص إيه لازمة لو بقى هتعمل لك إيه لو حصل اللي حصل لو ولا فائدة من اللولوة ها هنا بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن وذلك كله من عمل الشيطان آه أنا عايز أخلص بس عايز أقول إن الشيطان يحب لك أن تحزن من عمل الشيطان وإرادة الشيطان و... وكيد الشيطان وسبيل الشيطان إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا الشيطان عايز يشوفك دايما حزين وزعلان ومتأسف ومتألم ونادم ومنكسر وكثيف البال الشيطان عايز كده يبقى فرحان جدا الشيطان لو قدر يعمل لك مشكلة في البيت وتتخانق مع مراتك وتضرب عيالك وتكسر حاجة جد اه هو ده بقى وصل اللي هو عايزه اذا الشيطان هو يريد كده اذا فرق بينك وبين اخوك وخلاك تخصمه وتتخانقوا مع بعض وتفترقوا في الزعل هو الشيطان يريد هذا هذا هدف من اهدافه ومراد من مراداته اللوم والعجز والسخط والاسف والحزن ذلك كله من عمل الشيطان فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح ما تقولش لو وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد فلم يبقى له ها هنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجوب وجود المقدور وإن انتفت امتنع وجوده ولهذا قال فإن غلبك أمر صل عليه صلى الله عليه وسلم فلا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان وقل قدر الله وقعت اتكسرت قدر الله قدر الله وما شاء فعل مرضت قدر الله فلوس ضاعت قدر الله إنا كل شيء خلقناه بقدر ولو آه لو الإنسان آه رضي هذا الرضا لم يتسخط بالمقدور ولم يعترض على الأقدار لأن الاعتراض على القدر اعتراض على المقدر سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فلذلك اوعى تعترض ابدا خليك مسلم دايما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس بيحكي خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعل لما لم تفعل ولو عاتبني بعض أهله في شيء يقول دعوه لو قدر لكان ما جبتش كذا ليه يقول لهم ربنا يقول لهم سيبوه لو ربنا قدر انه يجيب كان جاب ما روحش مكان فلان خلاص ما راحش لو ربنا قدر انه يروح كان راح كسر حاجه خلاص اتكسرت انتهينا فلوم المقادير لوم للمقدر وهذا لا يجوز ولذلك قال قل قدر الله وما شاء فعل فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين حالة حصول المطلوب استعن بالله وحالة فواته قل قدر الله وما شاء فعل فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا بل هو أشد إليه ضرورة وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالتي حصول المطلوب وعدمه وبالله التوفيق أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
دروس العلم زاد المتقين